فاسمع إذا عذب الحديث وحسنه لغة القلوب دواء نفس تألم فاسمع إذا عذب الحديث وحسنه لغة القلوب دواء نفس تألم وهواء روح روحك في التماس هداية تأتي إليك من السماء فترحم قلبي يحن إلى جنان تزهر وردا وعطرا سابحا يتبسم اسمع لخير نصيحة من عالم يرجو سرورا ترتضيه وتنعم اسمع إلى
إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله احنا اتفقنا ان احيانا كده عايز انقي واحد منكم واقول له عايش مع ايه اليومين دول يا عم السمك فين ابو الفتوح النهارده طيب الناس دول كلهم خدوا كتب يا عم ابو الفتوح اللي ما خدوش طب الحمد لله خدتوا كتب الاذكار وريني كتاب كده من كتب الاذكار آه ما شاء الله كله معاهم الكتاب ده يعني ان شاء الله يكون رفيقك ورفيق اسرتك زوجتك وولادك يكون دايما معاكم آه شوف المفتاح مع فؤاد اديله خلاص صلى على الرسول صلي احنا دايما الشيطان عايز يشغلنا واحنا عايزين ننشغل منه آه، في صفحة 61 افتح كده في صفحة 61 أذكار الربانيين آه، أذكار القوة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك عايزك آه، الناس اللي قاموا راحوا فين دول راحوا ياخدوا كتاب ماشي اديله اديله ادي اللي ما خدش ياخد اديهم اللي ما خدش ياخد كل دول ما خدوش امال اديت مين يا حاج عمرو انت طب خليكم قاعدين طيب انا اجيب لكم النحياري تعال تعال خليكم خليكم خد اتحرك روح هناك اديهم خليكم خليكم روح الناحيه دي كده ادي اللي خلاص يا عم الحاج عمرو وتقول لي اديت الناس كلها بصراحة لو وزعنا امال ايه
الناس تقوم بعد العادي كشيخ
صفحة 61 أذكار القوة بنقول الأذكار القوة دي أنا آثرت إن أنا أراها لأن م- للأسف المفروض إن الكتاب ده كان متشكل فجالكوا ال- الحتة دي مش متشكلة فعايزك تمسك اللي معاه قلم يشكل ورايا و... وعايزين كلنا هنقوله مع بعض بس مش مش مش صوت عالي يعني أنا عايزك تنطق وإحنا قلنا السنة في الأذكار دي يا جماعة إنك لازم تنطق ما ينفعش إنك أنت تقولها وبقك مقفول لازم يخرج من بقك صوت عشان قال قال يبقى لا مقول القول انك تقول لازم تقول قال فتقول يعني يطلع من بقك صوت ان الحنجرة يطلع منها صوت ويخرج من شفايفك بتحريك الشفتين واللسان لازم نقول فهنقول مع بعض بس م- مش صوت عالي بأقل صوت عندك يعني ال ال ال الهمهمة دي بنقول اذكار القوه ليه بالذات لان كتير مننا بيشتكي مفيش وقت آه، الاذكار دي انا باجي انام بحط دماغي على السرير بوم، في لحظه اخ راح في النوم اذكار القوه دي عشان تتقوى على طاعه الله اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اول حاجه ستنا السيده فاطمه رضي الله عنها بنت سيدنا النبي صلى عليه وقلنا ان سيدنا النبي صلى عليه كان بيحب السيدة فاطمة حبا جما وكانت السيدة فاطمة رضي الله عنها أشبه الناس بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سمتا وهديا يعني كانت لا تخطئ زي ما السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كانت لا تخطئ مشيتها مشية أبيها لما تشوفها ماشية من بعيد تقول سيدنا النبي ماشي تمشي زيه بالظبط صلى الله عليه وسلم فإحنا بنحب السيدة فاطمة اكتر من الشيعة طبعا اكتر من الدنيا كلها احنا بنحبها رضي الله عنها بنت سيدنا النبي قطعة منه فلذلك اللي يقول لك ان سيدنا ابو بكر ظلمها خد ميراثها يبقى كذاب وقليل الادب ان اللي يقول لك انه خد ميراثها نقول ان سيدنا ابو بكر رضي الله عنه كان صاحب سيدنا النبي وحبيبه ولازم نتعلم يا جماعة ان احنا لو انت كنت مكان سيدنا ابو بكر تظلم بنت النبي ردوا عليا وسيدنا ابو بكر خير مني ومنك لا يمكن يظلم بنت النبي صح ولا لا بنت حبيبي ده هي لو لو قالت له اقطع من جتتك واديني يقطع ويديها لذلك لما ما ادهاش اللي هم بيقولوا عليه ميراث لأن سيدنا النبي قال ما تركناه صدقة نحن لا نورث ما تركناه صدقة فما حرمناهاش حقها لا ده هو آثر سيدنا النبي عليها ليه ده شرع ده دين كنا بنقول ان السيدة فاطمة رضي الله عنها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او سيدنا علي اللي ارسلها السيدة فاطمة كانت زوجة سيدنا علي وسيدنا علي رضي الله عنه كان فقيرا فكانت تستقي الماء بالحبل اللي طلع من البير حتى أمجلت يدها, يدها حتى أمجلت يدها ال- ال- ايدها بدأ يطلع فيها كله من كتر شد الحبل عشان تطلع المية وتشيل الدلو فقال لها روحي آه، لسيدنا النبي سيدنا النبي جاءه آه، عبيد فروحي يعطيك عبدا يخدمنا يعطيك خادم فجاءته إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأرته يدها وقالت بلغني أنك جاءك أمداد من اليمن فأعطني خادم ديني عبد ولا أمة يخدمني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أعطيك وأدع أهل الصفة يتضورون من الجوع عرفت بقى سيدنا أبو بكر اتعلم ان يؤثر الشرع منين اهو ابوه اهو قال لها ما اقدرش اديكي خدام والناس مش لاقيه تاكل معايا ولا لا عشان كده انا بقول برضو نفس الشيء لا يمكن ان انا اروح اتبرع لمستشفى مش عارف ايه ولا المركز مش عارف ايه يعملوا رخام وتكييف ومكاتب واسيب الناس اللي مش لاقيه تاكل تموت من الجوع انتوا معايا ولا لا مش ممكن ادي مش عارف فلوس يودوها فين ولا تروح فين وجنبيك جارك على بعد خطوات منك ناس فقراء وايتام وارامل وعاطلين عن العمل ومش لاقيين ياكلوا اسيبهم يموتوا من الجوع واروح انا اودي فلوسي مش عارف فين ولا فين ولا فين انتوا فاهميني يبقى لازم انا اتعلم من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعطيك وأدع أهل الصفة يتضورون من الجوع فغضبت ومشت فلما كان من الليل أتاها تقول إيه بقى تقول إيه حنين صلى الله عليه وسلم ما قدرش يخليها تبات وهي زعلانه راح لها بالليل فوجدها هي وعلي رضي الله عنه نائمين فقال ألا تقومان فتصليان نايمين ليه قوموا صلوا فقال سيدنا علي إن نفوسنا بيد الله إن شاء أن يوقظنا أوقظنا فضرب رسول الله صلى عليه برجل نفسه وقال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا بطل جدل يا علي وكان الإنسان أكثر شيء جدلا كان سيدنا علي زعلان بقى أنه ما جالوش خدام فقال لعلك غضبت ألا أدلكما على شيء إن فعلتماه يكون لكما خيرا من خادم عشان كده قلت لك دي اسمها اذكار الايه قوه هتديك صحه وشيخ الاسلام ابن تيميه في كتاب الكلم الطيب قال وهذا الذكر مجرب تلاقي واحد بيعمل اعمال تقعد تتعجب ازاي بيقدر يعمل كل ده بالذكر ده انك تقول كل ليله قبل ما تنام وانت رائد قبل ما عينك تروح في النوم سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 بس المية دول ونام دول يدوك صحة هتلاقي نفسك بتعرق بالليل صحة هيدوك صحة اللي أنا عايز أقرأ بقى الذكر اللي ده اللي أنا نقله من ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية اللي كانوا بيحصنوا بيه نفسهم بيقول إيه قول معايا تحصنت بالله من غير صوت عالي من غير صوت عالي تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء واعتصمت بربي ورب كل شيء وربي كل شيء وتوكلت على الحي الذي لا يموت واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الرب من العباد حسبي الخالق من المخلوق حسبي الرازق من المرزوق حسبي الذي هو حسبي حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ما تفوتش كل ليلة غير ما تقرأ الكتاب ده مرة أو على الأقل أذكار الصباح والمساء وأذكار المطلقة دي مرتين مرة الصبح ومرة بالليل ثم نأتي إلى درس الليلة وما زلنا مع البركة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء من جر جديد مخمر جرة جديدة مخمرة مخمرة يعني ايه يعني لابسة خمار يعني ايه يعني متغطية ب... ب... بقماش علشان القماش ده بنرش عليه مية يتلج فيخليها ساعة تتلج الوضوء من جر جديد مخمر أحب إليك أم من المطاهر جر جديد مقفول مسدود محدش لمسه ولا من المطاهر اللي هي واسعة الناس كلها بتاخد منها بإيديها قال لا بل من المطاهر إن دين الله يسر الحنيفية السمحة فبنقول يا جماعة إن الطهارة دي آه فين الشيء فين المية كنت بقول ان الطهارة احساس معنى انك تحس من جواك انك انسان نظيف او تحس انك مش نظيف احساس ده معنى معنى معنى غير مرتبط بنظافة الثياب ولا مش عارف ايه ولا الحاجات دي لا لا لا لا ده معنى داخلي عشان كده ربنا قال انما المشركون نجس حتى المشركين دول لو كانوا نضاف جدا وحريصين على ال ال التطهير اللي هو بيقولوا عليه التعقيم لكل حاجة تبقى نظيفة جدا ومعقمة جدا و و في واحد خيبان كده راح إيران وانبهر ان الناس هناك ما لهمش قروش يا سيدي هو ده اللي عجبك يعني شيء عجيب المهم يعني اقصد ايه ان بعض ال ال الناس بينبهر بالنظافة دي وربنا يقول لنا يا عيسى ابن مريم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ها؟ ومطهرك من الذين كفروا يبقى الكفار دول مش أطهار مهما كانوا نضاف عشان كده بقول إن الطهارة شيء آخر غير مسألة انك انت تتوضى وتغتسل غيرها لكن دي منها دي من الطهارة وليست كل الطهارة عشان كده كان الصحابة آه، آه، آه، يعني ن- مش عايز اقول متساهلين وانما عايز اقولها للناس اللي اصابهم وسوسة في موضوع الطهارة سيدنا النبي صلي عليه توضأ مما زادت مشركة صح ولا لا ان لما ال- الحديث المشهور انهم فقدوا الماء فارسل فراى امراه على مزادتين فاتى بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضا من المزادتين هو والصحابه ثم قال اعلمي ان لم نرزقك من مائك شيئا ولكن الذي رزقنا هو الله فرجعت بالمزادتين زي ما هم فامنت واسلمت وهي واقفه الشاهد ايه في الموضوع ان الرسول توضا مما زادت مشركه المشركه دي عبت الميه بايديها واحنا مش عارفين ايديها شكلها ايه اصلا فالقضيه هنا ايه ان عمر توضا من من من مما زادت مشرك من وزادت نصرانيه ال- الى اخره ان القضيه اللي هي الرسول قال عليها هنا بقى ان دين الله يسر الحنيفيه الايه سمحه في سماحه مفيش آه، تعقيد هو ده معنى السماحة بدون عقد بعض الناس دي مشكل مشكلته الشخصية عقد نفسية فيه انه يعقد مسألة الوضوء وانا غسلت ايدي ولا ما غسلتهاش ويرجع يغسل تاني وانا كده ممكن يكون في ضوافري لا عايز اقص ضوافري الاول وبعدين اتوضا لا كان السلف يقول ايه كنت استر شيخي حين يتوضا لئلا يقال لا يحسن الوضوء هي مش بكتر الميه مش عارف انا قلت المره اللي فاتت ولا ما قلتش حط حله تحت الحنفيه كده وشوف انت بتتوضا بميه قد ايه حطيتها زعلت من نفسك آه ميه كتير جدا انا عايزك تتوضا فقط اه لكن معلش هيبقى يجي لكم كتاب انتوا خدتوا النهارده كتاب ولا لسه ما خدتوش؟ هو حد يقول ما خدتش امين يا رب طب مش هتتبرعوا للجامع بقى ولا ايه؟ طيب صلي على الرسول صلي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم آه، كنت بقول ايه؟ ان شاء الله هيجي لكم كتاب بقى التربيه منهج التربيه في المدرسه الربانيه وفي التربيه بالطهاره اللي هو فيه ايه انك انت وانت بتتوضى المعنى الاهم انك وانت بتغسل ايديك كده وتشوف الميه اللي بتخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا توضا فغسل يديه خرت كل معصيه بطشتها يداه حتى تخرج ذنوبه من تحت أظفاره بص للمية واستشعر ان ذنوبك خرت وفكر يا ترى المية اللي مختلطة بذنوب دي تبقى شكلها ايه تبقى عاملة ايه تذكر أن الحجر نزل من الجنة الحجر الأسود أبيض من اللبن فسودته خطايا بني آدم الذنوب عملت ايه في الحجر سودت الحجر فما بالك بالميه وانت بتتمضمض خرت كل خطيئة من فمه حتى تخرج من بين أسنانه وانت بتغسل وشك حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا مسح رأسه حتى تخرج من أذنيه واستدلوا بها على أن الأذنين من الرأس هو ده اللي بقول لك في الوضوء اتفرج على المعاني تدبر المعاني مش كده وكده وكده ويقول ده بيقولوا انه كان الشيخ ما بيحسنش الوضوء لا لا لا لا لا مش كده المقصود بيها انه ما كانش بيستهلك ميه كتير يا دوبك الميه اللي على قدر الاسباغ الاسباغ انك انت تغسل دراعك لما تشرع في العضد انك انت تغسل وجهك لما توصل لمنبت الشعر واسفل الذقن وما تنساش ما بين شحمتي الاذنين ال- البياض الذي بين العذار والاذن الحته دي تتغسل دي من الوجه انت بتنساها يا ابو لحيه ف الحنيفيه السمحه بدون تعقيد اما بالفتوح خلي عندك شويه كتب كل اللي يدخل يديله كتاب جزاك الله خير الراجل ابو بدله اللي جاي متاخر ده قول له بطل تتاخر تاني واديله كتاب او ان شاء الله لما ننقل لمسجد الربانيه قريبا باذن الله اللي عايز يبات هيبات هناك هيلاقي مبيت وعشاء باذن الله تعالى ان دين الله يسر الحنيفيه السمحه الحنيفية قلنا الميل إلى الله والسمحة إن بدون تعقيد سهلة بسيطة آه، وأنا بقول دايما لما أقول الدين يسر كتير من الناس لما نقول النقاب فرض والتسمية عند الوضوء واجبة وتقصير الثوب فرض اللي جلابيته طويلة او بنطلونه تحت بز رجله آثم بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبل الصلاة من رجل مسبل يقول طب انت كده متشدد بتاع أد... لا لا لا لا ما بتشددش التمسك بالدين مش تشدد التمسك بالحق هو ده اليسر عشان كده بقول الدين يسر مش محتاج ان انت تيسروا على مزاجك وانا بقول ان بعض الدعاة تخصص في موضوع ايه التسهيل انا انا ما بسميش بقى تيسير لان الدين يسر لكن اسهال الاستسهال تسهيل كل حاجة لموافقة أهواء الناس يقول لك المسألة فيها قولين فرض ومش فرض ما تقول باللي مش فرض يا أخي والرسول كان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما قل له كمل ما لم يكن اسما ازاي اختار الايسر وهو اسم ما اعرفش لو في امرين الاثنين مستوي الطرفين اختار الايسر لكن لو الثاني اسم اختار الاسم اختار ايسرهما ما لم يكن ايه ما لم يكن اسما فلذلك الحنيفيه الميل الى الله السمحه بتيسير وعدم تعقيد قال ابن عمر وزي ما قلنا ابن عمر كان يتحرى السنة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث إلى المطاهر قلنا المطاهر دي الإناء الواسع الضخم ده اللي احنا بنقول عليه إجانة اللي احنا بنقول عليه لقانة عندنا في الفلاحين معرفش انتوا بتسموها ايه كل بلد بتسميها اسم اللقانة دي اللي هي مجور المجور الكبير الضخم ده كان يبعث الى المطاهر فيؤتى بالماء فيشربه المية اللي الناس بت- بتتوضى منها وتشرب منها وتغرف منها بايديها يبعت يجيب منها يرجو بركة ايدي المسلمين ده سيدنا النبي وعشان كده سميناه حديث البركة وبدأنا نتكلم من المرة اللي فاتت عن موضوع البركة وقلنا ان البركة قد تكون في الاشخاص زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نبي مبارك وسيدنا عيسى واجعلني مباركا اينما كنت وسيدنا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك مش على كل الأمم على أمم ممن معك أمم مخصوصة وقال رسول الله أنا شايف الناس اللي ناحية دي ما بيصلوش على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم البركة مع أكابركم يقول لك ده راجل بركة صح الناس الكبار في السن دول فيهم بركة أمك الست الكبيرة المقعدة اللي انت بتقول دي خرفت خلاص ربنا يكرمها بقى قد تكون هي دي بركة حياتك أبوك الراجل الكبير اللي انت بتقول ده معقدني مش عارف اتلفت منه مم- ممكن يكون هو ده بركة حياتك ممكن الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فين يد الطاقية يا ايوه انت اخص عليك وبعدت النهارده كده البركة مع أكابركم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم الشايب الشايب في الإسلام ده الشايب المسلم من إجلال الله تعالى إكرامه ف آه، دي أصول في الإسلام البركة مع أكابركم مع الأكابر الناس الكبار في السن دول ما تستهنش بيهم لأن الله جل جلاله أخفى البركة في أوليائه وأخفى أولياءه في عباده لكي لا يحتقر أحد كنت بقول للشباب النهاردة في درس العصر قربوا من بعض المسوا بعض تماسوا تراحموا لما تلمسوا بعض كده تنزل الرحمة انت ما تعرفش مين في وسطنا دلوقتي اللي فيه بركة اللي نالته بركة الله ندعي يا رب اغفر لهذا الجمع يا رب لعل واحد فيه بركة بقى يقول آمين ربنا يغفر للناس دي كلها وتتاخد انت في الرجلين هم القوم لا يشقى بهم جليسه فانت ما تعرفش مين اللي قاعد فينا رجل صالح واحد واحنا بندعي يا رب اعفو عنا في هذه الليلة يا رب قال امين قلتوا امين قولوا امين اللي جنبيك ما قالش امين اصغدوا وقول امين آه، الاطفال يقولوا امين والكبار يقولوا امين اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه الا وقد غفرت لنا اجمعين وكتبت لنا حسن الخاتمه والجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الى المطاهر ال- البتاعه الكبيره دي الم- المجور الكبير ده يجيب منه ميه يشربها يلتمس بركه ايدي المسلمين وهو سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم هو نفسه بركه كان يرسل اليه الماء يضع فيه يده ليداوى به هو نفسه صلي عليه صلى الله عليه وسلم فيه بركة أما اللي بيبعت يجيب بركة من بره وهو نفسه بركة قال لك إيه لا يستغنى عن بركة من بركات الله مش قلت لك إن الصالح الرجل الصالح ما يقولش عن نفسه أنا صالح الراجل اللي من عباد الله الصالحين لو ظن في نفسه ان هو من عباد الله الصالحين يبقى ده عجب يبقى ده غرور يسقط من عين الله فلذلك بيلتمس اي بركه سيدنا ايوب والحديث متفق عليه ولا في البخاري في البخاري على الاقل اغتسل ايوب ده كلام سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم اغتسل ايوب عريانا فنثر الله عليه جرادا من ذهب فصار يجمعه في كمه فقال الله له يا أيوب ألم أغنك عن هذا قال يا رب لا غنى لي عن بركتك أي حاجة تيجي منك أحبها ما استغناش عنها لا غنى لي عن بركتك هي دي أن الصالح مهما كان صالحا لا يستغني عن بركة واحدة من بركات الله وهو لا يدري أين كانت البركة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقطت اللقمة من أحدكم فلينفخها وفي رواية فليمط عنها الأذى وليأكلها فإنه لا يدري في أي طعامه حلت البركة أنت قاعد تأكل النهاردة كنت قاعد تأكل بطيخ صح عارفك أنا ووقعت حتة رحت شايلها رميها في الزبالة احتمال تكون الحتة دي هي اللي فيها البركة والشيطان عشان انت ما تاخدش البركة راح موقعها من ايدك ورميتها في الزبالة خدها هو اي حاجة تقع منك او من ايدك او من ولادك التقطها انفخها لو فيها فيها تراب اقطع الحتة اللي فيها تراب بالسكينة وكلها وكل الباقي وبعدين مش يمكن ترابها ده هو البركة الله مش سيدنا النبي صلى عليه كان إذا عاد مريضا بصق في يده ثم وضعها في الأرض ومسح بها المريض وقال بريقة بعضنا وتربة أرضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا طب ادفع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كان إذا عاد مريضا بل أصبعه بريقه ثم وضعه في الأرض وقال بريقة بعضنا وتربة أرضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا فلذلك يا جماعة القضية النهاردة انك انت لازم تفهم قضية البركة أنك لا تدري أين البركة البركة هنا ولا في الحتة اللي جنبك إن الإنسان الطاهر يلتمس مساقط الرحمة ومنازل البركات في أماكن كده تحس انها مساقط الرح... الرحمة بتنزل هنا في الحتة دي منازل البركات البركة بتنزل ايوه هو يتحرى هذه الاماكن الطاهر يدله عليها قلبه بأدلة الشرع عشان ما, واحد ما, يقو... ما فيش واحد يقول لك ده عند السيدة زينب قل يا عم ما فيش هنا السيدة زينب السيدة زينب رضي الله عنها ما جاتش مصر ولا عمرها شافت مصر ولا عمرها نزلت مصر امال ايه اللي موجود هنا ده والله ما اعرف والله لو اعرف كنت قلت لك هو انا هغشك ابدا لكن اللي هنا ده مفيش السيدة زينب السيدة زينب عمرها ما جت مصر ولا نزلت مصر حية ولا ميتة امال ده ايه اكل عيش والاخر يقول لك مراقد اهل البيت والاعتاب المقدسة اوعى اوعى حد يهوب ناحية هنا آه مساقط الرحمة بالأدلة هقول لك دلوقتي البركة في الأماكن الكعبة يبقى مساقط الرحمة فين الكعبة الحديث اللي شيخنا الشيخ سيد حسين العفاني أكرمه الله حسنه في ال- في آه، كتابه آه، آه، آه، الرياض الناظرة في فضائل الحج والعمرة قال إيه إن الله ينزل على الكعبة كل يوم مئة رحمة ستين للطائفين وعشرين لل- للمصلين وعشرين للناظرين اللي قاعد يبص على الكعبة كده عشرين رحمة تنزل فالواحد ما هو عشرين واللي موجودين كم ألف فانت قاعد تتنطط كده ها- ها ها، عايز القط حاجة المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل في المدينة ضعف ما جعلت في مكة من بركه المدينة روح عند- روح المسجد الرسول صلى عليه وروح البقيع وروح أحد زي ما قلت لكم لما رحت أحد المرة اللي فاتت دي وتذكرت حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا أحد جبل يحبنا ونحبه اقول لكم حاجه ما انا بتعلم معاكم احنا بنتعلم مع بعض بس وانا صغير كان غزوه احد وان الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم جرح فيها وقتل سبعين من اصحابه كانت وجعاني فكان كل ما تيجي كلمه احد اعمل ايه اكش كده آه، آه، آه، احد لحد ما جه الحديث ده آه إنك أنت ما تتشائمش من حاجة ما بقاش أحد علامة هزيمة الله ينور عليك بقى علامة حب هذا أحد جبل يحبنا ها؟ ونحبه وقعدت أتأمل جبل يحبنا الحجارة بتحب آه ممكن الحجارة تحب الحجارة دي أنت ما تعرفش الرخام اللي موجود في القبلة دي جه منين ما تعرفش يمكن قاطعينه من من أي حتة في الدنيا وجه هنا ومعلش في حتة تانية كانت لازقة فيه اتحطت في حتة تانية مش حلوة فده لما جه هنا بقى بيحب حديث سيدنا انس مشهور ولا سيدنا عبد الله بن مسعود ولا الاثنين رضي الله عنهما ان قال ايه ان الجبال ينادي بعضها بعضا هل مر بك اليوم ذاكر لله فان قال نعم راى له فضلا على الاخر الجبال الصبح ينادي بعضها على بعض الجبل يقول للتاني يا جبل وكل جبل له اسم بيتكلموا مع بعض ايه ده هي الجبال بتتكلم هو انت ما دريتش اه والله ربنا قال لها قال له يا جبال اوبي معه الجبال بتتكلم انت مفكر وترى الجبال تحسبها جامدة ها؟ وهي تمر تمر مر السحاب صنع الله قل لا إله إلا الله يا مسلم صنع الله الذي أتقن كل شيء جل جلال الله فالجبل بيقول للتاني ها حد عدى النهارده يقول له ده في واحد جه سجد عندي حته سجده فيقول له يا بختك يا عم ربنا يرزقنا عقبالنا زيك عشان كده خليك ناصح كل ما تعدي على حتة اذكر فيها ربك تشهد لك وتتباهى بيك وتحبك في تفسير فما بكت عليهم السماء ولا الأرض فالأرض بتبكي عليك لما تموت الحتة اللي انت معودها ت- تعبد ربنا عندها تبكي عليك لما تموت تشهد لك يوم القيامة انك ذكرت فيها ربنا الكعبة المدينة المسجد الأقصى اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى اللهم انتقم من اليهود وطهره من اليهود وربنا جل جلاله قال سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله مش فيه لأن المسجد الأقصى جت عليه أوقات اليهود المجرمين اللهم انتقم منهم عملوه مزبلة كانوا عاملين القبلة اللي موجودة دلوقتي دي كانوا عاملينها مز- مقلب زبالة ودلوقتي بيهددوا بكده عشان كده لو حصل انها بقت مقلب زبالة تقول ازاي بقى مقلب زبالة وربنا بيقول باركنا فيه عشان كده ربنا قال باركنا مش فيه حوله عشان يتحل الإشكال ده عندك إن القضية حوله ولا يزال أفضل طائفة في أمة محمد هم الذين يقاتلون حول المسجد الأقصى اللهم اجعلنا اللهم استعملنا لنصرة دينك يا رب الشام الشام بلاد مباركة أيضا الطور آه جبل الطور ولما قال سبحانه وتعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين زي ما توعدنا ان انا مش عايز اطول عشان انتوا عايزين تروحوا تناموا اسمع بس ما انا مديكوا رشوه النهارده الكتاب طب صلي على الرسول صلي ان الايه دي بتخلي جسمي اشعر شعر راسي يشيل سيدنا موسى ماشي سبحان الملك نفسي بقول لكم قصص الأنبياء مرة لله آه، سيدنا موسى راح اشتغل عن سيدنا شعيب قال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج تشتغل لي ثمان سنين فإن أتممت عشرا فمن عندك بيقولوا أهل التفسير بدون سند لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن قال له اشتغل عندي ثمانية لو قعدت التسعة كل ما تنجبه آه، الإبل وال- والغنم من إناث فهو لك فإن جلست العاشرة فكل ما تنجبه الإبل والغنم من ذكور فهو لك فسيدنا موسى قعد العشر سنين السنة التاسعة كلها جابت إناث والسنة العشرة كلها جابت ذكور فبقى عنده آه قطيع بعد العشر سنين خد القطيع ومشي طب سيدنا موسى ماشي ليه دلوقتي ومراتك في التاسع لا ثم جئت على قدر ثم جئت على قدر يا موسى هي القضية مش ان سيدنا موسى طلع لا ده قدر اخرج خرج سبحان الملك مشي جاءها المخاض في الحتة دي يعني انت ما جيتيش احنا فين يبص يمين يبص شمال صحراء اهو والدنيا ليل فوجئ نار من بعيد كده حاجة منورة قال لها طب قال لأهلي امكثوا إني آنست نار أنا شايف نار هناك أهي آه لعلي أجد على النار هدى فلما أتاها لم يجد نارا بل وجد نورا ودي هتعلمك انك تبقى ماشي في طريق ربنا ومستسلم ولما ربنا جل جلاله يريك شيء خلي بالك هنا معانا حديث بيقول ايه عبد الله بن مسعود قال كنا نعد الايات بركه وانتم تعدونها تخويفا كنا نعد الايات بركه الايات يحصل زلزال يحصل كسوف يحصل خسوف يحصل دي ايه بركه بس هي بركه لقوم وعذاب لقوم انتوا بتعدوها تخويف ليه لان المهم هو شاف نار ما خافش راح فلما تجيلك آية اتبعها وقتها واتنس بها وتلقها آية ما تخافش شاهد سيدنا موسى لما جه ربنا ناداه يا موسى إني أنا ربك ويا قلب سيدنا موسى لما في الجو ده ويسمع ربنا بيقول له إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك الله اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون من عبادك الصالحين الطور اللي نودي من عنده سيدنا موسى دي من الأماكن المباركة البركة في الأزمنة في رمضان شهر بركة وعرفة ووقت التنزل الإلهي في الثلث الأخير من الليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة الوقت ده وقت بركة الثلث الأخير من الليل عشان كده سفيان مر بصاحب له فدق بابه في السحر قيل نائم قال سبحان الله هل ينام أحد هذه الساعة في حد بينام في الوقت ده يا دي مصطفى في حد بينام قبل الفجر بساعة قولوا لي ها في حد بينام في حد بينام في الوقت ده ما يقدرش ينام وربه بيقول هل من سائل يجي له نوم ازاي ده هو يسهر الساعة دي وينام اي وقت تاني بس ما يضيعش الفريضة طبعا بس الوقت ده فيه بركة بركة البركة في الاشخاص قلنا بركة في الاماكن البركة في البركة في الأزمنة البركة في الأشياء منها البركة في المطر المطر قال أنس ربنا يهدي أنس وأبوه أنس أنس يعقوب يعني ربنا يهدي أنس والسامعي انتوا ما تقولوش امين غير اما اقول لكم معانا غير اما ادخلكم معانا في السكه يعني اللهم اهد انسا واباه والسامعين قال انس اصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى اصابه من المطر فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا قال انه حديث عهد بربه كان يتلقى المطر بوجهه وصدره ويقول حديث عهد بربه لسه مخلوق جديد ربنا انزله جل جلاله بامره واذنه سبحانه وتعالى عشان كده لما يتولد لك مولود اللهم ارزق كل المسلمين ذرية صالحة اللهم اجبر بخاطر المحرومين وارزقهم ذرية صالحة يا رب العالمين وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين اللهم اجعلهم صالحين اللهم نجنا وأولادنا وأهلينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن ما يتولد ولد جديد شمه حديث عهد بربه حديث عهد بربه لسه مخلوق جديد لسه روحه جديدة لسه طالع حال سخن آه شمه واحتضنه وقربه ووجود أطفال في البيت بركة بركة وجود أطفال في البيت بركة عشان كده آه احرص أن يكون لك ذلك أسأل الله أن يرزق المسلمين أجمعين المطر اثنين البركة في الأشياء زمزم اللهم متعنا بزمزم آه كنت ماشي وبعدين هم بيكبوا ميه بيغسلوا زمزم فالواحد بيقول لي انت هتدوس في زمزم برجليك فراح واحد سعودي قال لي ادعس ادعس الله يحلى يحرمنا من الدعس فيها ادعس دوس يعني فيها يا مهم فدوس فيها واستحمى فيها واغرق فيها واشرب منها و... و... زمزم بركة أيضا من ال... من مما فيه البركة الغنم الغنم الخروف والنعجه الغنم فيها بركة والخيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وقال الخيل في نواصي الخيل بركة آه يبقى عندك فرس آه النخل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب به مثلا لشجرة بركته إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم وفيه دليل يا محمد يا صلاح على أن كل مسلم فيه بركة ما كل مسلم اللهم اجعلنا مسلمين موحدين كل مسلم فيه بركة ما شوف يا ابني مهما كنت عاصي مهما كنت بعيد مهما كان فيك برضو فيك حتة بركة المطلوب بس ان انت تنميها تلمعها تجليها هي غر مغمورة في تراب معاصيك وطينية آدميتك انفخها ولمعها كده تظهر بركة الله فيك آه التبرك بقى المشروع التبرك بكل ما ثبت أن فيه بركة أدم ثبت شرعا بالدليل أن شيئا فيه بركة زي زمزم زي القرآن القرآن فيه بركة أوه كتاب أنزلناه إليك مبارك بركة أول كتاب القرآن فيه بركة فالتبرك بالقرآن مشروع عشان كده بقول لك شغل القرآن في بيتكم حتى لو مش هتسمع من باب ايه التبرك شغله في البيت حتى لو ما حدش بيسمع شغل الكمبيوتر كده ختمه شغاله ليل ونهار وانتوا نايمين وانتوا مش في البيت وانتوا في البيت وانتوا ما بتسمعوش وانتوا بتاكلوا وانتوا بتشربوا وانتوا بتتكلموا بس سيبوا ايه شغال ليل ونهار بركه بركه مما فيه بركه مطلقه اسم الله الله كلمة الله دي فيها ايه فيها بر... ما ذكر على قليل إلا كثره قال الله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام اسم ربنا بركة الله عشان كده حط ايدك وقول بسم الله تحصل بركة التبرك باسم الله الله وهكذا كل ما فيه بركة التبرك به جائز مشروع التبرك الممنوع نوعين تبرك شركي التبرك الشركي أن تعتقد أن شيئا ينفع ويضر بغير إذن الله انك تقول الحته دي فيها بركه اللي يروحها تحصل له بركه والحته دي ربنا ما قالش عليها و... ولا النبي قال عليها تبرك بقبور الصالحين شرك لا يجوز البدوي والسيده والحسين وال وابو العباس المرسي وابراهيم الدسوقي القبور دي كلها طبعا قال البيت التراب اللي تحت رجليهم على راسنا من فوق نحبهم ونعظمهم ونقدرهم وندعو لهم مش عايز اقول لكم واحد قال لي ايه لما قلت له ندعو لهم دي قال لي انت مين انت عشان تدعي لهم يا ابو مش عارف ايه قال كلمه عيب انت مين انت قال لا. قلت له آه سبحان الله ده سيدنا النبي قال ادعوا لي ولا لا قال إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا عليه ثم سألوا الله لي الوسيلة ده سيدنا النبي هو سيدنا النبي قال ايه قال ادعوا لي ولما نقول صلى الله عليه اللهم صل عليه يبقى احنا بندعي له فاذا كنا بندعي لسيدنا النبي ما ندعيش لآل البيت حتى وان كنت انا مذنب فقير حتى اذا كنت عاصي حقير بس بتقالهم وهو ده حقهم علينا قال الله جل جلاله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب المودة بنحبهم بنحبهم من كل قلوبنا بنحب سيدنا الحسين حب ما فيش زيه في الدنيا بنحبه لأن سيدنا النبي كان بيحبه صلى الله عليه وسلم وأمرنا بحبه وبنحب سيدنا الحسن حب لا يقل عن حب سيدنا الحسين بنحب السيدة فاطمة أمهم وسيدنا علي أبوهم كحبهما أو أشد قال البيت كلهم كده بنحبهم يا جماعة بنحبهم ولازم نكثر من ذكرهم والدعاء لهم عشان مش ما يجوش يلعبوا بيك ويبقى هم بس اللي بيجيبوا سيرة آل البيت لا نحن أولى بآل البيت منهم نترضى عنهم وندعو لهم اللهم ارض عنهم وأعلي درجاتهم اللهم وارفع درجاتهم في الجنة اللهم اجعلهم مع حبيبك محمد في الفردوس الأعلى من الجنة اللهم والحقنا بهم على الإيمان الكامل اللهم ولا تفرق بيننا وبينهم في القيامة احشرنا في زمرتهم اللهم وإنا نسألك أن تجمعنا بهم في الجنة هو ده حبهم الشرعي المشروع لكن مسألة ان انت تروح القبر وتتمسح بالقبر لا يجوز لا يجوز يبقى حاجتين في تبرك شركي ان تعتقد ان شيئا ينفع او يضر بغير اذن الله اثنين تبرك بدعي انك ما تعتقدش انه بينفع ويضر تعتقد انه بينفع ويضر باذن الله ان ربنا جعل فيه بركه وهو ربنا ما جعلش فيه بركه يبقى بدعه ما ثبتش عندك بالدليل القطعي الصحيح ان فيه بركه يبقى دي بدعه تبتدع فلا تتبرك الا بما ثبت شرعا ان فيه بركة من الله سبحانه وتعالى الشاهد ايه غلى السعر لما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلع راسك ليه البس طاقية بيضة يا ابني عشان السعر يرقص قول لي السعر يرخص بالطاقية البيضة عم الشيخ اقول لك السعر يرخص ببركة الله وانت لا تدري آه كيف تنزل البركة لعلها بتطبيق سنة واحدة مش قالوا قبل كده ان كان الصحابة بي- بيحاربوا وبعد كده فوجئوا ان ال- الاعداء بيلعبوا و- و- وضخمين فقالوا احنا ناسيين سنة ايه قالوا السواك السواك السواك جريوا على شجر موجود قطعوا الشجر وقعدوا يسوكوا يسوكوا يسوكوا العدو شافهم قال ده بيسنوا اسنانهم هياكلونا فجريوا وهربوا فانت ما تعرفش انهي سنه اللي ربنا يكتب لك بها النصر ليلتكم فل صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غلى السعر قالوا يا رسول الله سعر لنا قال الله هو المسحر الله هو يعني اللي يقول لك الغلاء ده فاكر الغلاء ده ظاهرة عالمية خطبت انا خطبة في الموضوع ده كده وكانت ايام بقى ال- التزنيق وكنت بخطب في مسجد آه، في ولاء ابو العيله قدام الاذاعه والتلفزيون قدامهم على طول فخطبت فطلع صاحبنا قال لي يا عم انت بتقول ايه هو الراجل امبارح بيقول الغلاء ظاهره عالميه وانت صابح تقول له الله هو المسحر فاحنا بنقول الحق واللي يرضى يرضى واللي يسخط يسخط نبتغي رضا الله أن الأسعار بيد مين بيد الله عز وجل لما تغلى الأسعار الله هو الذي أغلاها وما ترخص الله هو الذي أرخصها غلت سعره بالمدينة فاشتد الجهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبروا وأبشروا فإني قد باركت على صاعكم ومدكم وكلوا ولا تتفرقوا فإن طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الخمسة والستة وإن البركة في الجماعة جماعة إيه بقى لا أصل في ناس بي- بيهرجوا لما نقول اهل السنه والجماعه يقول لك شوف بيتكلم بيقول الاخوان يا جماعه اهل السنه والجماعه دول حاجه الجماعه دي جماعه الامام جماعه الخليفه خليفه المسلمين الخليفه الممكن ده معنى كلمه اهل السنه والايه والجماعه الجماعه هنا بمعنى التجمع على الطعام لما انا أنا شفت بيوت ساعه الغداء كل واحد ياخد طبقه ويدخل اوضته وبيوت غلابه في ناس بتقف تاكل على ترابيزه المطبخ انا عايزكم ايها الربانيون مش انتوا معانا برضو انا بحبكم في الله ايها الربانيون اوعى تعمل كده وتسمح في بيتك ان ايه ده يتعمل لازم تتفرش البساط على الارض قول لي طب آه، سفره معلش عشان ما- رجليا بتوجعني ما بينفعش نقعد على الارض ماشي سفره ما يجراش حاجه كل على سفره ما يجراش حاجه مش حرام بس شد البساط على الارض وحط الاكل وتتجمع العيله كلها الام والاولاد والاب اقعدوا افطروا مع بعض اتغدوا مع بعض تعشوا مع بعض آه، الوقت اتاخر بس ه- هقول لكم حاجه ظريفه حصلت لي ال- ال- السفره اللي فاتت دي آه، ربنا بيكرمني احيانا كده وتروح الصحة ملخبطة ف- فلخبطت معايا كده فراحوا شايليني موديني موديني لواحد دكتور دكتور آه، آه، آه، آه، مش مسلم دكتور آه، ألماني فعجيب ان الدكتور ده اللي مش مسلم الألماني قال لي أهم حاجة استعادة ضبط المصنع والله قال لي كده قلت له انهي زرار دي بس عشان التليفون عندي عربي قال تظبط الساعة البيولوجية بتاع الجسم زي ما ربنا خلقك انك تنام بالليل وتصحى الفجر ما تنامش تاني وتخرج الفجر للشارع تشم الهواء بتاع ربنا وتفطر الساعة 6 الصبح تتغدى الساعة 2 الظهر تتعشى الساعة 8 مساء وما تاكلش تاني بعد الساعة 8 الكلام ده دين ديننا زي بقول لك كده انك انت ترجع على الفطره مرة تانية انك انت تحصل لك بركة صلاة الفجر وقت الصبح بارك الله لأمتي في بكورها زي ما اقول لك كده ان كتير من الناس بيصحى الصبح يصلي الفجر وي- نص تغميضة وعشان يرجع ينام تاني ما يفتحش عينيه جامد لو حد جه يكلمه "شش، خليني نايم انا بحلم اصحى لازم تصحى وتفوق الصبح وتشم الهواء وتفتح رئتيك قال ان الهواء بتاع الصبح ده لما يدخل الرئتين بيغسل ال- الشعب الهوائيه زعمه قد يكون احنا ما بنأمنش الناس دول لكن انا بتكلم في دين دلوقتي الدين كده زمان ايام ما كان الفلاح بيصحى الفجر ويخرج ببهائمه الى حقله في الصباح ويرجع قبل غروب الشمس كانت البهايم فيها بركه البهايم النهارده البركة في الجماعة ودي بنقول إنها من أنواع التربية إعادة دور الأسرة البيت الأب قاعدين كده على الغداء أو على الفطار ويبص في وش ابنه مالك ما ماليش عيب محدش يقول لأبوه ما ماليش استرجاع الأصول زعلان يا أبي عشان أخويا شد الطبق من أمامي أو تعبان عندي صداع طب تعالى أما أرقيك أو بطني بتوجعني طب نقرأ على شوية مية الفاتحة وننفذ فيها ويشربها إلى آخره أب قاعد يلاحظ ولاده حنين وأم قاعدة بتوكل زوجها قدام ولادها عشان تبين للبنت ازاي تتعامل المرأة مع زوجها وتحترم زوجها وتكبر زوجها وتوقره الى اخره الجلسة دي اجتمعوا على الطعام اجتمعوا على الطعام اقعد تقول لولادك ان ربنا قال قبل ان يقول كلوا قال انظروا رجع في سورة الأنعام قال تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه قبل قوله كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا قبل ما يقول كلوا قال إيه انظروا فقبل ما تاكلوا قول له بص يا ابني الخياره دي لونها ايه والطماطمايه دي لونها ايه اهم دول طالعين من ارض واحده واتسقوا بميه واحده ايه اللي خلى دي حمرا ودي الله شوف شوف يا ابني شوف يا ابني النعم اللي احنا فيها قدامك بيض وجبنه وفول وطعميه الله اكبر اللهم بارك احمد ربنا يا ابني وتعلمه بعد ما يخلص اكل الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه بغير حول مني ولا قوة الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا ها؟ وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي علم ولادك وتعلم انت انك انت تكثر ان البركة في الجماعة فمن صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا او شهيدا يوم القيامة ومن خرج عنها المدينة يعني رغبة عما فيها ابدل الله به من هو خير منه فيها ومن أرادها بسوء المدينة أذابه الله كما يذوب الملح, الملح في الماء وعن عائشة اسمعوا برضو الحديث الجميل ده ده فعلا ليلتنا بركة إن شاء الله شوية أحاديث فيها بركة عن عائشة رضي الله عنها قالت سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة فأناخ النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ونزل فثنى رأسه في حجري راقدا بعد ما مشوا شوي السيدة عائشة كانوا خيموا في مكان وهم راجعين المدينة وانا بقول لك الكلام ده عشان تعرف قدر السيدة عائشة اللي هم بيقولوا فيها كلام وحش أسأل الله أن ينتقم ممن أساء إليها اللهم العن من لعنها اللهم انتقم ممن آذاها اللهم انتقم ممن سبها وكل من أعان على ذلك آه، سيدة عائشة كانوا نزلوا في مكان وبعدين ارتحلوا فلما قربوا على المدينة بتحسس كده على صدرها ما لقتش ال- القلادة القلادة بتقولوا عليه ايه آه، احنا عندنا في الفلاحين نقول فرع لكن الناس دول ما يعرفوش يعني ايه فرع بيقولوا عليه كوليه كوليه كده بتلبسه في رقبتها ما لقتوش فقالت يا رسول الله يا رسول الله يا- احيانا النساء بيعملوا كده آه، د- د- تقول لك في مصيبه حصلت شوف اللي جرى ايه الخاتم راح ماله مش لاقيات طب انا هعمل لك ايه انا بقول كده صراحه يعني لكن سيدنا النبي صلى عليه لما قالت له مش لاقياه قال لهم ايه انزلوا صلى الله عليه وسلم قال لهم انزلوا استنوا هنا فأناخ النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ونزل فثنى رأسه في حجري راقدا راح حط دماغه في حجرها رضي الله عنه بالله عليك واحدة النبي يحط دماغه في حجرها ويموت ورأسه على صدرها وانت تقبل فيها كلام ازاي بس فثنى رأسه في حجري راقدا فأقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال حبست الناس في قلادة حبست الناس في قلادة لا ايه يعني موضوع الكلية نفس ايه ايه المشكلة تعادي الناس كده كل واحد مستعجل عايز يدخل المدينة يرجع لأهله راجعين من سفر حبست الناس في قلادة قالت فبي الموت لمكان رسول الله وقد أوجعني قالت انا ع- ع- عايز اصوت بس ماسكه نفسي هموت واقول اي بس سيدنا النبي فين في حجري فانا ع- ع- سكت وقد اوجعني ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد ما هو لما قالت له مش لاقيه العقد قال ايه انزلوا هنا نزلوا هنا ما فيش ميه يدوروا ميه ما فيش ميه طب الصلاه عايزين نصلي ما فيش ميه فنزلت آية التيمم فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فقال أسيد بن حضير لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر ما أنتم إلا بركة لهم وليست هذه أول بركتكم الله سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بركة وولاده بركة أهي من أسيد بن حضير سيدة عائشة كانت بركة على الأمة اقرأ كلام استدراك السيدة عائشة على الصحابة ازاي صححت لهم معلومات رضي الله عنه وسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كيف أنه آه، استطاع أن ينقل لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من البركة أيها الإخوة الصدق في البيع والشراء خلي بالكم أنا كنت عايز أقول ماذا يمحق البركة أحيانا يبقى البيت فيه بركة وبعدين بعدين حد من البيت يموت تذهب البركة تمحق البركة أنا كتير قلت لك يا مصطفى سري إن الرزق اللي بيجي لك ده أنت مش عارف ده رزق مين يمكن أنت بتدي أمك كل كم يوم عشرين جنيه الرزق ده عشان العشرين جنيه دول ربنا بيرزقك بس عشان تديها العشرين جنيه يوم ما تقطع وتقول معلش انا عندي ظروف الاسبوع ده تحرم بركة الرزق فالبركة آه، مما يمحق البركة ودي دايما بعلمها لولادي واصدقائي اللي حواليا لا تغير عادتك مع الله فيغير الله عليك لما اكون انا متعود ان كل شهر اطلع كذا يبقى اتفضل كل الناس بصت عليك يا عم اشرف رايح فين طب خليكم معايا خليكم بص عليا بص عليا الله يخليك ان شاء الله تكسب يا ابو نضاره يا ابو نضاره يا بص عليا انا بحبكم في الله خليكم معي آه يا رب ادم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والاخره اللهم اشملنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا اللهم ادم علينا سترك اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك اللهم نعو... اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك ال- من أسباب محق البركة الكذب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما من أسباب محق البركة الطبع عشان كده قلت ان الواد ده كان فاتح آه، حته صغيره كده في البيت عنده آه، بيعمل فيها شنط ربنا وسع عليه شويه راح واخد آه، حته تحت السلم كده عمل فيها الشنط ربنا وسع عليه كمان شويه خد محل طمع قال لك لا انا عايز افتح مصنع بدا خد الفلوس من فلان وفلوس من فلان وفلوس من فلان وفلوس من فلان اجر مكان لا لا اشترى مكان بدا ياخد فلوس الناس الناس دي عايزه ارباح بدا ياخد من ناس ويدي ارباح ويديها ارباح لناس بدا الشغل ما يغطيش لان هو جاب لنفسه عربيه وجاب لنفسه شقه واتجوز التانيه بدا يلبس طاقية ده لده محقت البركه محقت البركه ليه لانه طماع واللي اداله الفلوس طماع لان اللي اداله الفلوس شافه بيكبر فطمع وهو نفسه طماع خد فلوس الناس طمع ومع الطمع تمحق البركه نصيحتي ليك وانا اخوك الصغير انا اخوك الصغير نصيحتي ليك معاك جنيه اشتغل بجنيه معاك عشرة جنيه اشتغل بعشرة جنيه ما معكش اشتغل عند الناس لا تستلف ولا تعمل جمعية ولا تشتري بالتقسيط ولا تشغل فلوس حد اللهم استرنا وارزقنا حسن الخاتمة اوعى تموت مديون الدليل على موضوع الطمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه خدته بنفس طيبة راضي ربنا رزقك خمسة جنيه رضا الحمد لله واروح انام في بيتنا رزقك عشرة جنيه الحمد لله بركة إن الله أدب عبده المؤمن أدبا حسنا إذا أوسع عليه أوسع وإذا قدر عليه ضيق ربنا رزقنا عشرة ناكل بعشرة رزقنا خمسة ناكل بخمسة ما, رزق ما فيش نجوع نجوع نمشي على قدنا الطماع بقى ربنا رزقه عشر عايز مية مية عايز ألف ألف عايز مليون إن هذا المال حلوة خضرة فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى قال كنا نع... قال عبد الله بن مسعود كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فطلب الماء ففقد الماء فقل الماء قال اطلبوا فضلة من ماء اطلبوا فضلة من ماء فجاءوا بإناء فيه ماء قليل فأدخل يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله قال فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل البركة في سورة البقرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اقرأوا الزهراوين الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجامة على الريق أمثل الحجامة وفيها شفاء وبركة وتزيد في العقل وفي الحفظ فاحتجموا على بركة الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيهن البركة وعن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من حواليها آه قال كلوا من حواليها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها فإن البركة تنزل في وسطها اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إنا نعوذ بك من هتك الستر اللهم استرنا ولا تفضحنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأعطنا ولا تحرمنا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وسع أرزاقنا وأرزاق المسلمين بالحلال اللهم إنا نسألك أن ترزقنا البركة في أرزاقنا والبركة في أعمارنا والبركة في أقوالنا وأعمالنا اللهم إنا نسألك البركة في الإيمان اللهم إنا نسألك البركة في الإيمان الإيمان اللهم املأ بيوتنا خيرا وبركة واصرف عنا أذى شياطين الإنس والجن أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحبنا وارض عنا واسترنا واعف عنا اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا وولدنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا رب استرنا ولا تفضحنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وعافنا واعف عنا اللهم بارك لكل من تصدق في هذه الليلة اللهم بارك له في صحته وفي أهله وماله وولده وبارك له في إيمانه وبارك له في أعماله اللهم تقبل صدقاتنا في خير الصدقات اللهم انفعنا بها يوم نلقاك وثقل بها موازيننا اللهم اجعلها تطفئ غضبك اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم إنا نسألك أن تجعلها صدقة جارية لبناء بيتك واجعل فيه بركة وارزقنا منه رزقا حسنا في فعل الخيرات يا رب العالمين آمين آمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد